والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين لقاء رقم اثنين والليلة الثانية اللي بنلتقي فيها مع تابعي جديد لقاء الليلة دي لقاء في غاية الروعة لقاء مع قصة الصبر لقاء مع قصة الرضا الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى رسالة لكل إنسان ابتلي في هذه الحياة ولا يخلو الإنسان من ابتلاء قال ابن مسعود ما ملئ بيت فرحا إلا ملئ حزنا وطرحا أي إنسان في الدنيا لابد يكون معرض لابتلاء إن إحنا عايشين في دنيا هي في النهاية دنيا ولن تكون السعادة كاملة إلا في جنة الرحمن حينما قال كما قال جل وعلا أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لقائنا الليلة دي مع عروة ابن الزبير بن العوام رضي الله عنه وعن أبيه عروة بن الزبير مين هو عروة بن الزبير؟ عروة بن الزبير هو ابن حواري وصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام يبقى أبوه هو الزبير ابن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق أيضا من المبشرات بالجنة وأبوها هو أول من يبشر بالجنة أبو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى جده لأمه هو أبو بكر الصديق خالته أم أم المؤمنين عائشة يبقى جوز خالته أو زوج خالته هو رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم وجدته لأبيه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله عليك أي نسب أعظم من هذا ان ابوه يبقى الزبير بن العوام من العشره مبشرين بالجنه وامه تكون اسماء بنت ابي بكر وابوها هو ابو بكر الصديق ويبقى خالته ام المؤمنين عائشه وزوج خالته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته لابيه صفيه بنت عبد المطلب عمه النبي صلى الله عليه وسلم النشأة بتاعته والتربية لينا ان احنا بقى نتخيل بقى واحد عايش بين أم وأب الأم والأب الاثنين من أهل الجنة لأن الزبير بن العوام زي ما قلنا يا جماعة من العشرة المبشرين بالجنة وأسماء بنت أبي بكر قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لها وقال أبدلك الله بنطاقيك نطاقين في الجنة فهي من أيضا من المبشرات بالجنة يبقى الأب من أهل الجنة والأم من أهل الجنة وتخيل الابن وسط اثنين من أهل الجنة هيتربى إزاي تربية عالية جدا طبعا تربية كلها على النبعين الصفيين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كانت عبادته كانت غاية في الروعة شايف امه ليل ونهار في عباده يا جماعه فرق كبير جدا بين واحد عايش في بيت الاب عمال يقول لزوجته ناوليني صحيح البخاري ناوليني الجزء الثاني من سنن الترمذي ناوليني كتاب جامع العلوم والحكم وبين واحد تاني قاعد مع زوجته واولاده قدامه ناوليني شريط الراقصه الفلانيه والمغنيه الفلانيه وشريط المطرب الفلاني فرق كبير جدا والابن بيطلع ويشوف الاب بيعمل ايه والام بتعمل ايه وبيحاول يقلدهم ولذلك احنا بنعمل يعني معروف كبير جدا في اولادنا لما ننشأهم يعيشوا ويشوفوا الطاعه في بيت الاب والام وبنعمل جريمه كبيره في حق اولادنا لما نعيشهم في جو كله معصيه يبقى انا مقعد ابني جنبه عمال يتفرج على الراقصه الفلانيه والمطرب الفلاني والمطربه الفلانيه انا بم يعني برتكب اكبر جريمه في حق اولادنا خدوا بالكم يا حبايبي اولادنا دول ثمره ودول امانه أمانة ربنا تركها لنا عشان سبحانه وتعالى قال قال قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وحبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب لذلك كان عروة بن الزبير العبادة شايف امه من اهل الجنه وعبادتها عامله ازاي شايف جده ابو بكر الصديق وعبادته كانت عامله ازاي شايف ابوه الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم وشايف عبادته عامله ازاي شايف عم شايف خالته عائشه وعبادتها عامله ازاي شايف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعبادته عامله ازاي اعبد خلق الله واخشى الناس لله صلى الله عليه واله وسلم فطبعا شيء طبيعي يكون هو كمان عبادته عاليه جدا جدا وبعدين انا مش عايز اقول هو شايف الرسول ما اصل هو تابعي ما شافش النبي عايز اقول هو شاف عباده النبي من خلال قربه من خالته ومن أمه وهم كانوا بيحكوا له النبي كان بيعمل إيه فكأنه شايف النبي عشان بس اللفظ يكون واضح لأن هو تابعي فإذا المسألة أن هو شايف جو رائع جو إسلامي في منتهى الروعة ولذلك كان ابنه بيحكي أن هو أن عروة بن الزبير كان يسرد الصوم كان بيصوم طول السنة ما عدا يومين يوم الفطر ويوم النحر وإن كان أحب الصوم إلى الله عز وجل صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما والأفضل من كل ده اتباع سنة النبي بقى صلى الله عليه وسلم نصوم اثنين وخميس ونصوم ثلاث أيام في الشهر العربي ونصوم يوم عاشوراء ويوم عرفة ونصوم شهر رمضان ويعني نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم عروة بن الزبير كان عبادته شيء عجيب كان بيقرأ كل يوم يا جماعة وركزوا معايا بالله عليكم موضوع والله العظيم حاجة يعني لا تصدق كان كل يوم يقرأ ربع القرآن ربع المصحف كله وبنفس الربع اللي بيقراه في النهار يصلي بيه قيام الليل يعني يقسم القرآن على أربع أيام كل يوم يقرأ ربع كامل ربع القرآن مش ربع جزء لا ربع القرآن كاملا تمام كده يعني يعني حوالي سبعة أجزاء ونص ولما يقرأ سبعة أجزاء ونص نفس السبعة أجزاء ونص لما يجي الليل يصلي بيهم قيام الليل ولم هذا الورد إلا مرة واحدة يوم ما اتقطعت رجله رحمه الله رحمة واسعة تعالوا نبدأ قصته في يوم من الأيام اجتمع في الحجر حجر إسماعيل عليه السلام عند الكعبة اجتمع أربعة مصعب ابن الزبير وعبد الله ابن الزبير وعروة ابن الزبير وعبد الله ابن عمر وقاعدين مع بعض اصحاب وحبايب واخوات وقاعدين بيتكلموا بدل ما يشغلوا وقتهم بغيبه ونميمه وسيره فلان وسيره علان شاغلين نفسهم بطاعه ربنا حبايب قلبي العمر كنزك الحقيقي اوعى تقعد مع حد يفضل يشغل لسانك في غيبه ونميمه وكذب وبهتان وزور وقذف ومحصنات اقعد مع الناس اللي تقربك من ربنا والناس اللي تقربك من نبينا صلى الله عليه واله وسلم فقاعدين فبيتكلموا فبيقولوا ايه رايكم ما تيجي نتمنى كل واحد فينا يتمنى فقال عبد الله بن الزبير أما أنا فأتمنى الخلافة أتمنى أكون خليفة المسلمين وقال عروة بن الزبير قال أما أنا فأتمنى أن يؤخذ العلم مني أتمنى أن أنا أتعلم علم الكتاب والسنة وأن الناس تتعلم العلم على الأدين وقال مصعب ابن الزبير أما أنا فأتمنى إمرة العراق أكون أمير على العراق والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين عايز أتجوز الاثنين دولت وقال ابن عمر وأما أنا فأتمنى أن يغفر الله لي يقول الراوي فنالوا جميعا ما تمنوا كل واحد فيهم يعني عبد الله بقى خليفة واخد بالك وعروة عروة أخذ العلم عنه بقى عالم كبير ومصعب ابن الزبير بقى أمير على العراق قال ولعل ابن عمر قد غفر له ياخد بالك المسألة عاملة ازاي في رواية تانية بقى ان الأربعة دول اجتمعوا بس بدون عبد الله بن عمر وكان مكانه عبد الملك ابن مروان يبقى عروة بن الزبير عبد الله بن الزبير مصعب بن الزبير وعبد الملك ابن مروان قاعدين عند حجر إسماعيل عليه السلام وبعدين بيقولوا ايه رأيكم ما تيجوا نتمنى كل واحد فينا يتمنى حاجة ويشوف هو ربنا يحققها له ولا لا فقال عبد الله بن الزبير أتمنى أن أملك الحجاز وأن أنال الخلافة أخوه مصعب قال له أتمنى أن أملك العراقين الكوفة والبصرة خدوا بالكم فلا ينازعني فيهما منازع وقال عبد الملك بن مروان أما أنا فأتمنى بأن أمتلك الأرض كلها وأن أكون خليفة على المسلمين وسكت عروة بن الزبير قالوا له ألا تتمنى يا عروة قال أتمنى بارك الله لكم في دنياكم أما أنا فأتمنى أن يؤخذ العلم مني كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ألقى الله وقد رضي عني وأحبني خدوا بالكم بقى فاللي حصل إيه دارت الأيام هم كل واحد فيهم اتمنى أمنية يا جماعة الأربعة كل واحد اتمنى أمنية دارت الأيام فعبد الله بن الزبير بويع بالخلافة عقب موت يزيد ابن معاوية فكان بيحكم الحجاز ومصر واليمن وخراسان والعراق ثم قتل عند الكعبة بعد ذلك قتل في الفتنة اللي حصلت كده قتل عند الكعبة يعني في مكان قريب جدا من المكان اللي تمنى فيه الخلافة وأخوه مصعب بن الزبير تولى إمرة العراق من أخوه أخوه عبد الله هو اللي خلاه أمير على العراق وقتل هو الآخر أيضا قريبا من يعني يعني بسبب برضه نفس الحكايه ديت قتل ايه بيد ايه ال- ال- ال- الناس اللي هم كانوا يعني قريبين منهم وعبد الملك بن مروان بويع بالخلافة بعد موت أبيه واجتمعت عليه كلمة المسلمين بعد مقتل عبد الله ابن الزبير وأما عروة بن الزبير فقد تحقق حلمه وبقى عالم كبير جدا بقى أحد الفقهاء السبعة في المدينة المنورة عروة بن الزبير أكب على طلب العلم على يد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى يد خالته عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أصبح عروة بن الزبير أحد فقهاء المدينة السبعة الله يبقى دوت خد الخلافة وبعدين قتل اللي هو عبد الله بن وأخوه مصعب نال إمرة العراق وقتل أيضا وآلت الخلافة في النهاية لعبد الملك ابن مروان وأما عروة بن الزبير فأصبح عالما كبيرا وأصبح أحد فقهاء المدينة السبعة يا سلام العلم خير من المال فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال ده قول علي بن أبي طالب و- وسبحان الله فعلا العلم أفضل من المال كلنا يا جماعة الخير يا حبايب قلبي كلنا عارفين الإمام البخاري والإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة والأئمة الكبار دولت لكن هل حد فينا يعرف واحد من الأغنياء اللي كانوا عايشين في عهد الأئمة دولت طبعا لا لأن المال لا يخلد ذكر صاحبه أما العلم فيخلد ذكر صاحبه وإحنا لحد يومنا هذا ولحد يوم القيامة نترضى ونترحم على هؤلاء جميعا أول ما يذكر اسم الإمام البخاري يقول رضي الله عنه وارضاه رحمه الله رحمة واسعة ليه؟ العلم يخلد ذكر صاحبه تعالوا نشوف تمر الأيام وعروة بن الزبير زي ما بيقولوا كده بالبلدي كده عايز يكمل نص دينه وعايز يتجوز ففي يوم من الأيام كان رايح بيطوف حوالين الكعبة وهو بيطوف لقى مين بيطوف معاه عبد الله بن عمر فراح مكلمه في ان بنته سودة سودة بنت عبد الله بن عمر فراح مكلمه فعبد الله عبد الله بن عمر لم يرد عليه بكلمة واحدة ما قالوش حاجة خالص فلما ما ردش عليه حزن عروة بن الزبير كان نفسه يتجوز سودة بنت عبد الله بن عمر فلما رجعوا المدينة راح يزور عبد الله بن عمر فعبد الله بن عمر قابله يعني وهش له وبش وتفضل وقعد معاه وقال له انت كنت كلمتني عن سودة بنتي واحنا بنطوف حوالين الكعبة عايز يقول له عايز يقول له انت لما كلمتني ما اخترتش الوقت المناسب انت كلمتني واحنا قاعدين في خشوع ومستحضرين يعني هيبة المكان وجلال المكان واحنا عمالين بنذكر ربنا وبندعو وبنستغفر و- ويعني المكان ما كانش مناسب والوقت ما كانش مناسب ان احنا نتكلم في موضوع الزواج وغيره يا ترى انت لسه عايزها فقال له طبعا انا اشد احتياجا اليها الان قال له طيب راح داعي آه، عب- عبد الله ابن عبد الله بن عمر ومولى نافع مولى او مولى ونافع مولى عبد الله بن عمر راح بعت الاثنين وقال لهم ان عروه بن الزبير انتم تعرفونه جميعا وتعرفون حاله وعبادته وكذا وكذا يعني اثنى عليه خيرا وطلب مني بنتي سوده وقد زوجته من ابنتي سوده خدوا بالكم بقى آه، ويعني وزوجته إياها بما جعل الله للمسلمات على المسلمين من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وعلى أن يستحلها بما يستحل به مثلها أقبلت يا عروة قال قد قبلت قال بارك الله لك وراح مجوزه بنته سودة بنت عبد الله ابن عمر سودة أنجبت له أربعة اللي هم مين يحيى وعثمان وهشام ومحمد كالملائك في السماء مطهرين روائع التابعين
بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
الآن وبفضل الله كل أسئلتك واستفساراتك عن أحكام الدين والشريعة أمام نخبة من كبار العلماء فقط اتصل على 1707 خط الفتاوى هيرد عليك مباشرة فضيلة الشيخ علي ونيس أو الشيخ سامي السرساوي أو الشيخ محمد عبد الفتاح
عاوز وقتك كله يكون في عبادة الرحمن اتصل من أي خط أرضي على 09000 117 خط البرامج الإسلامية وحمل كل برامجنا حمل برنامج الأفكار وخليه معاك في كل مكان ولو عاوز تعرف مواعيد الصلاة والأذان حمل على تليفونك برنامج الأذان ولو عايز تعرف الرؤية الشرعية وتحرس نفسك من الشيطان حمل برنامج الرؤية الشرعية وخليه معاك أمان ولو بتحب تعرف كل الأحاديث القدسية حمل برنامج الأحاديث القدسية على تليفونك الآن اتصل من أي خط أرضي على 09000 117 وحمل كل برامجنا اتصل الآن وأدخل الكود
كالملائك في السماء مو- اكتر واحد من اولاد عروه بن الزبير اللي كان بيروى عنه دايما احاديثه كان هشام ابن عروه لما تقرا كده في في الكتب كتب الحديث تقرا دايما عن هشام ابن عروه عن ابيه و- ويقوم قايل الحديث واخد بال حضرتك فالشاهد في الموضوع ان هشام ده كان اقرب واحد لعروه بن الزبير في طلب العلم وفي روايه الحديث عن عروه ابن الزبير عروه بن الزبير كان في غاية الكرم ومش عجيب ما هو جده كان أبو بكر الصديق اللي لما النبي ندب الصحابة للصدقة راح له أبو بكر الصديق ووضع ماله كله في حجر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي بيقول له يا أبا بكر ما تركت لأهلك وأولادك قال تركت لهم الله ورسوله يا سلام اكيد لازم يطلع من بيت كرم عروه بن الزبير كان في غايه الكرم لدرجه انه في يوم من الايام كرف جهده وماله وحفر بئر في المدينه وكانت مياه البئر دي من اعذب مياه المدينه وجعلها وقفا لله يشرب منها المسلمون في اي وقت وفي اي زمان وكان ليه بستان وكان بيعمل موقف كده جميل قوي قوي انا لما قراته تعجبت ليه جدا كان عنده بستان جميل جدا وكان البستان ده كان فيه يعني اجود انواع ثمار او من اجود انواع ثمار المدينه فكان يعمل ايه يوم محوط البستان ده بالسور طول السنه لحد وقت الحصاد ويوم ما يجي وقت الحصاد يؤمر بالسور يتهد من الاربع جهات ويقول للمسلمين كلوا حلالا طيبا كل الناس تخش تاكل ببلاش وبلا مقابل طب امال كان بيعمل السور ده ليه عشان يحافظ على الثمره لحد ما تنضج وتبقى جميله كده ويقدروا ياكلوها وي- وي- ويتهنوا بيها ويوم ما تيجي بقى الثمره تستوي خلاص يؤمر بهدم السور ويقول لهم كلوا حلالا طيبا يعني كان شيء غريب جدا لكن عروة بن الزبير على قد العبادة دي كلها وعلى قد الكرم ده كله وعلى قد الجود ده كله وعلى قد العلم اللي كان عنده وعلى قد الزهد ده كله اتعرض لابتلاء يا جماعة شديد جدا عشان كده قلت في بداية القصة النهاردة دي قصة الرضا وقصة الصبر ان الانسان بيتعلم من القصه دي ازاي ان هو يصبر على البلاء يا جماعه الخير فعلا اي انسان في الدنيا معرض للبلاء الغني معرض انه يفتقر وال- والصحيح معرض انه يمرض والانسان اللي عايش وسط حبايبه معرض انه يفقدهم لان هي دنيا في النهايه هي دنيا ولن تكتمل اللذه ولا السعاده الا في جنه الرحمن سالوا الامام احمد قالوا يا امام متى الراحه قال والله لا راحه الا مع اول قدم نضعها في جنه الرحمن سبحانه وتعالى كان الخلفاء في عصر بني اميه كانوا يجلون ويحترمون فقهاء المدينه دي حقيقه دي حاجه تحسب لي- يعني لصالح يعني خلفاء الخلفاء في عصر بني اميه فكانوا بيقربوا جدا علماء المدينه ففي يوم من الأيام لما الوليد بن عبد الملك أصبح خليفة أو أميرا على المؤمنين وكان عايش في دمشق فطلب من عروة بن الزبير إن هو يزوره في دمشق فراح هناك عروة بن الزبير ودخل على أمير المؤمنين وسلم عليه وجلس معه ويعني وابتدى بقى يوصيه ويذكره بالله سبحانه وتعالى ويعلمه مما جهل إلى غير ذلك ودي فايدة العالم لما يقعد مع الناس الكبار دولت ما يقعدش عشان ياخد فلوس وعشان ياخد مناصب وعشان بصالح وعشان يمشي امور شخصيه انما يقعد عشان يذكرهم بالله ويذكرهم بحق الرعيه وان هم لابد ان هم ي- يوصوهم بالرعيه وبرحمه الرعيه وان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته ويذكروا بيوم القيامه والجنه والنار والاخره والوقوف بين يدي الله وقفهم انهم مسؤولون ويذكروا بالله سبحانه وتعالى وده اللي عمله عروه ابن الزبير والوليد بن عبد الملك أذله بان هو يتفرج بقى ويتمتع بالمشاهد الجميله اللي في قصره الطبيعه الجميله اللي موجوده والمزارع والخضره والانهار ويعني خلاه يتمتع بشويه مشاهد جميله لكن حصل ابتلاء شديد جدا وزي ما بيقولوا تجري الرياح بما لا تشتهي السفن في يوم من الايام وعروه بن الزبير موجود عند الوليد ابن ابن عبد الملك وكان عروة رايح له معاه ابنه محمد ابنه الكبير البكر فهو رايح له وقاعدين هناك مع بعض يقدر ربنا سبحانه وتعالى اشتكى عروة من بعض الآلام في رجله فالوليد بن عبد الملك طبعا رجل أمير المؤمنين فكل الأطباء يعني تحت أمره فدعا له أكبر الأطباء كشفوا عليه قالوا له رجله فيها مرض اسمه الآكلة الآكلة دي عاملة زي زي مرض الغرغرين ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين قالوا له فلا بد من قطع رجلين فعروة بن الزبير رافض في بداية الأمر فاستنى شوية فالغرغرينة جريت لحد ما وصلت لساقه فقالوا لا بد من قطع الساق فقال لا بل أصبر يعني لعل وعسى يكون في علاج ولا أي حاجة حد ما وصل ال- ال- ال- الغرغرينة لحد ركبته لو عدت بعد كده لمنتصف الفخذ ممكن يتعرض لمأساة كبيرة جدا فخاف عليه الوليد بن عبد الملك وعرض عليه انه يعني خلاص ما- لابد من البتر بدل ما تموت فقال إنا لله وإنا إليه راجعون وافق عروة بن الزبير إن تتقطع رجليه فدخل عليه الأطباء وقالوا له نسقيك كأسا من المرقد لعل عقلك أن يذهب فلا تشعر بألم القطع فقال لا والله لا أذهب عقلا منحنيه الله العقل ده نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى إزاي أن أنا أذهب عقل ربنا منحولي ولكن انتظروا حتى إذا ما دخلت في الصلاة مش بقول لك كان في قمة العبادة بقول لك كان بيسرد الصوم إلا في يومين بس في سنة يوم الفطر ويوم الأضحى و- وعمره في حياته مقضاها إلا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى يقرأ كل يوم ربع قرآن ويقوم به بصلاة الليل حاجة قمة في العبادة حاجة عبادة يخضع لها وفي النهاية قال لهم انتظروا حتى إذا ما دخلتم في الصلاة فابدأوا في قطع رجلي فلن أشعر إن شاء الله ويدخل عروة بن الزبير في الصلاة ويكبر خلاص الله أكبر أكبر من الدنيا ومن التجارة ومن الفلوس والمناصب والزوجة والأولاد وكل متاع الدنيا الله أكبر وابتدى يتمتع ويتلذذ بمناجاة الخالق سبحانه وتعالى وقعد يصلي واول ما سجد مسكوا رجليه وقطعوها بالمناشير شوف قد ايه تخيل شوف شوف شده الالم قطعوها بالمناشير فاغشي عليه من شده الالم في اليوم الثاني لما فاق كان حصل مشكله ثانيه وابتلاء ثاني قالوا له احسن الله عزاءك في رجلك خلاص رجلك اتقطعت واحسن الله عزاءك في ابنك ابن محمد فقد رفسته دابه من دواب الخليفه فمات عمل ايه عروه بن الزبير؟ ابتسم وقال اللهم لك الحمد ان كنت قد اخذت فكم اعطيت يا مدتني وان كنت قد ابتليت فكم عافيت أعطيتني أربعة أطراف وأدم النعمة قبل النقمة شوف الآية. أعطيتني أربعة أطراف وأخذت طرفا واحدا وأعطيتني أربعة أبناء وأخذت ابنا واحدا فالحمد لله حتى ترضى والحمد لله إذا رضيت والحمد لله بعد الرضا فلعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي ثم حمل رجله التي قطعت وقال اللهم إني أشهدك أني ما مشيت بها إلى معصية قط تألم الوليد بن عبد الملك للي حصل لعروة بن الزبير وزعل جدا وبدأ يكلم الناس أنا عايز حد يواسي عروة بن الزبير وفجأة جاله واحد من الناس اللي شغالين عنده وقال له يا أمير المؤمنين هناك رجل ابتلي ببلاء شديد وأرى إن حدث عروة بن الزبير سيتصبر بكلامه قال له هاته قال له من, من أين هو قال رجل من بني عبس دخل على الوليد بن عبد الملك وحكى قصته ليه فأعجب بها وقال له ادخل على عروة بن الزبير واحكي له قصتك دخل وحكى له قدام الوليد بن عبد الملك قال له أنا كنت من أغنى الناس من بني عبس وعندي أموال وتجارات وعندي جمال وعندي وعندي وعندي ومزارع و- وعندي زوجات وأولاد بأعداد وأموال كتير وعندي حاجات كتير غير كتير قوي يعني قال له في يوم من الأيام خرجت لتجارة ثم عدت فلما عدت وجدت السيل قد خرب الوادي وقتل كل أزواجي وأولادي وبهائمي ومزارع كل حاجة ماتت ولم يتبقى إلا جمل وطفل رضيع من أولادي قال فلما جريت عشان ألحق الطفل الرضيع ده والسيل وصله لحد يعني جذع نخلة كده فقبل ما أوصل للطفل وجدت الذئب قد سبقني وأخذ الطفل في فمي فمات قال فعدت لأدرك الجمل يعني أي حاجة وخلاص أعيش بيها فلما وصلت إليه رفصني برجله في عيني فأعمى عيني فقال له الوليد وكيف وجدت نفسك قال راضيا بقضاء الله سبحانه وتعالى فتصبر عروة ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه بعد أيام من هذه الصدمة الكبيرة عاد عروة بن الزبير إلى المدينة المنورة حيث أهله وتلاميذه وجاء الناس بقى يعزوه وكان أجمل ما تعزى به كلمة قالها له واحد اسمه عيسى بن طلحة قال له كلمة حلوة قوي عروة بن الزبير ليه مقطوعة فعايز حد يصبره بكلمة فقال له والله يا أبا عبد الله إنا ما أعددناك للصراع ولا للسباق كناش عايزين رجليك في حاجة ولقد أبقى الله لنا منك ما كنا نحتاج إليه رأيك وعلمك قال له احنا ما كناش محتاجين رجليك في حاجة ما تزعلش احنا كنا محتاجين رأيك وعلمك والحمد لله الاتنين موجودين وقال له إبراهيم بن, ح... بن محمد بن طلحة لقد تقدم عضو من أعضائك إلى الجنة وابن من أبنائك إلى الجنة والكل يتبع البعض إن شاء الله وظل عروة بن الزبير يربي أولاده وتلاميذه على التقوى وعلى الخشية وعلى حب الله وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل يسرد الصوم حتى آخر يوم في عمره وكل يوم لم يفته ان هو يقرا كل يوم ورد القران يا جماعه الخير احنا في شهر القران بالله عليكم على الاقل على الاقل بقول على الاقل نختم القران ثلاث مرات يعني نقرا كل يوم ثلاث اجزاء وتقدروا والله تختموه عشر مرات بفضل الله سبحانه وتعالى من خلال حاجه بسيطه جدا ان احنا انا عايز اقول ايه عايز اقول ان احنا لو قدرنا قبل كل فرض نقرا جزء وبعد كل فرض نقرا جزء يعني خمس فروض في جزئين يعني 10 اجزاء كل يوم يعني كل ثلاث ايام ممكن نختم واحنا مرتاحين جدا بدون اي عناء بفضل الله سبحانه وتعالى ظل عروه بن الزبير مواظبا على صيامه وقيامه وتلاوته للقرآن حتى وافته المنية وهو صائم في آخر يوم من أيام حياته كان صايم وهم بيقولوا له افطر قال لهم ما اقدرش يعني أفضل صايم عمره كله واجي في اليوم اللي هلقى فيه ربنا سبحانه وتعالى أكون فيه مفطرا لا أفطر أبدا ومات وهو صائم وقد قال حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند البزار بسند صحيح من ختم له بصيام يوم دخل الجنة أخويا وحبيبي ده كان مختصر بسيط جدا لحياة عروة بن الزبير عروة بن الزبير اللي كان ثمرة جميلة جدا من ثمرات تربية أم من أهل الجنة وأب من أهل الجنة أكيد لما بيكون الأب صالح والأم صالحة أكيد بتطلع ثمرة طيبة عشان كده بوصي كل شاب تأنى في اختيارك لزوجتك انت بتختار الارض اللي هتخرج لك الثمرة الطيبة اللي بعد كده بفضل الله ربنا ينفع بها الاسلام والمسلمين والبلاد والعباد فاحتسب احتسب ان انت تنتقي زوجة طيبة واحتسب ان اولادك دي يكونوا وقف لله وانت وزوجتك وعيلتك كلها وحياتك ومالك ودنيتك كلها وقف لله سبحانه وتعالى ان الله اذا احب عبدا استعمله قالوا كيف يستعمله يا رسول الله قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه محتاجين قد ايه ان احنا فعلا نخلي كل حياتنا واسرتنا واولادنا عايشين لله ما يبقاش حياتنا كلها لعب وضحك و- وهزار وفسح ومتع وده مش حرام لو كان في ما فيهوش معصيه لله سبحانه وتعالى يبقى ساعه وساعه ساعه نت يعني ننتفع بها بالمباحات عشان نرجع للطاعات واحنا يعني ايه ما شاء الله حاسين باقبال شديد جدا على الطاعه لكن ما يبقاش حياتنا كلها يا جماعه مباحات وفسح ومتع ونسيب الطاعه يبقى محتاجين ان احنا نعيش لله محتاجين نقرب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجين ان احنا فعلا نرفع شعار وعجلت اليك رب لترضى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بصحراتي ولا يماتي بحسب الأيام أيام جميلة حلوة وكمان قليلة طب تساوي كام أيام مجيدة وكمان سعيدة فرصة ليك يا سلام يا نايم اصحى رمضان ده فسحة طقطف قطايف زي ما انت شايف وحيد الرزاق رمضان كريم على الناس
حدثونا عن كرام تابعي المشاعر